بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين حلوني يا ابائي عاوز اكلمكم عن حاجه مرتبطه بفكره الكنيسه لكن على البعد الشخصي شويه سميناها قوتي في الضعف تكمل بصوا يا جماعه الكنيسه جسد اي جسد ممكن يحصل فيه مرض لما بيحصل مرض اداء هذا الجسد بيضعف مش كده تصور انك مصدع قوي تركيزك بيقل تصور عندك مغص مش قادر تشيل وتحط وتشتغل تصور انك دايخ بتضطر تنام وتريح الكنيسة جسد وانتوا الأعضاء لو انتوا أعضاء مريضة لمؤاخذة يعني طبيعي كفاءة الجسد محدودة وهو ده اللي بيحصل في أي كنيسة إنه لما احنا نبقى كلنا ضعفات ضعفات المحصلة النهائية إنه الكنيسة ماشية بالراحة أو ضعيفة أو بتعرج أو مش مؤثرة طيب لما أنت بتخف إيه اللي بيحصل لا طبعا النتيجة بتفرق كتير قوي أول ما المرض بتاعك بيخف أو نقطة الضعف بتخف البرودكتيفيتي بتاعتك بتعلى كفاءتك بتزيد طيب أنا مش عارف أعالج نفسي أنا في ضعف وأنت فيك ضعف وبالتالي الكنيسة بينا ضعيف بس ربنا ادانا وعد جميل قوي قال أنا اللي بعالج الضعف مش أنت لو حطيت ثقتك فيا قوتي ها في الضعف تكن فاحنا المعنى ده لو دخل دماغنا قوي واستقر وكل واحد فينا استعان بقوة ربنا في معالجة ضعفه الكنيسة تقوى والكنيسة تجري والكنيسة تضم كل يوم الذين يخلصون وهو ده اللي ربنا عاوزه فاحنا مش طالعين بره فكرة الكنيسة بس هنا هنكلمكم على المستوى الشخصي انت حبيبي لما بتتوب لما بتخف لما الضعف اللي فيك بي بيتصلح انت بتبقى قوة فعالة في الكنيسة والكنيسة قوية بيك وانت لما بتكون ملخبط انت مفرمل الكنيسة لانك عضو ما تقولش انا قليل لا انت مش قليل ما انت يا اما معسر فبتطفش ناس يا اما انت جذاب وبتجذب ناس ودي مرتبطة بضعفك فلما الواحد فينا بيعالج نفسه هو كل ده بينعكس على الكنيسة في الاخر كنيسة قوية بيك وضعيفة بيك تعالوا نشوف المعنى ده وازاي نعيشه قديس بولس قال الحتة دي وهو في أصعب مراحل حياته لما ربنا سمح له بشوكة في الجسد في كورنثوس الثانية ويقال إن الشوكة دي كانت مرض ومش راضي يخف والبعض قال غالبا مرض في عينيه معجزه وقال من جهة هذا الأمر تضرعت إلى الله ثلاث مرات أن يفارقني فقال لي تكفيك نعمتي لأن قوتي بالضعف في الضعف تكون ساعتها القديس بولس ده بقى فرقه عننا شوية القديس بولس من النوع اللي لما يفهم حاجة يطبقها على طول هو فهم أن ربنا مش عاوز نقطة الضعف تتشال دلوقتي مش عاوز المرض يخف دلوقتي هو بولس كان شايف أن مرضه ده أو الشوكة دي معطلة الخدمة بس ربنا قال له ده رأيك رأيي أنا خليك ضعيف وقوتي أنا وأنت ضعيف هتعمل الشغل فساعتها على طول قلب 180 درجة بعد ما كان متضايق بصوا متضايق من نقطة ضعفه متغاظ منها عاوزها تتشال قال لذلك أصر بالضعفات مش هي قوته في الضعف تكمل طب أنا مبسوط بقى أنا مبسوط إن أنا ضعيف في الحتة دي لأن هو عارف يشتغل بيا كده أصر بالضعفات والشتائم دي صور من الضعف الظاهر لما بنتشتم بنخدم أحسن طب خلاص خلي الشتائم حصلش حاجة والضرورات لما بتبقى ضيقة علينا ضرورات يعني إيه مضطرين أو مضرورين يعني شايلين حاجة غصب عننا معلش ما هو ده بيخلي ربنا يشتغل أكتر خلاص خلينا كده مزنوقين يعني والاضطهادات والضيقات لأجل المسيح لأني حينما أنا ضعيف حينئذ أنا قوي يبقى اللي هيقتنع بوعد ربنا قوتي في الضعف تكمل هو رد فعله طالما أنا ضعيف إذا أنا قوي احنا ساعات حافظين الشعار الأولاني بس مش عارفين نقول التاني عارفين الوعد بتاع قوتي في الضعف تكمل كلنا حافظينه بس عمليا أغلبكم ما بيقولش حينما أنا ضعيف حينئذ أنا قوي حينما أنا ضعيف حينئذ أنا أرفان حينما أنا ضعيف حينئذ أنا منفعش حينما أنا ضعيف حينئذ أنا متغاظ يعني حطوا بقى جمل كتيرة مش مفيدة إنما الحقيقة المفروض تقول كده طالما ربنا قايل كده نرد عليه كده بيقول قوتي في ضعفك تكمل خلاص يا رب وأنا مبسوط إني ضعيف طالما أنت بتعرف تشتغل كده وأنا هقول أنا بقيت بطل بقى حينما أنا ضعيف حينئذ أنا قوي طيب في وش تاني للحقيقة دي إذا كانت نقطة ضعف بتدخلني في خطايا مثلا عندي صغر نفس فبيخليني كئيب بيخليني بغير من إخواتي بيخليني متغاظ بيخليني بغضب نقطة ضعف نفسي صغيرة حاسس إني قليل قد إيه أقاومها يعني هل ربنا هيشتغل بيها ولا مطلوب أقاومها دي المحاضرة لأن في آية تاني تبدو في الاتجاه العكسي لم تقاوموا بعد حتى الدم يا رب تهت أنا بقى هو الضعف ده أقاومه ولا سلم بيه واشكرك عليه وتشتغل بيه مش فاهم مفروض ان انا ازقه وازيحه وقاومه حتى الدم ولا خلاص حكمتك يا رب انا ضعيف يلا شوف حالك انت بقى تشتغل ازاي وقويني براحتك تعالوا الأول نسأل سؤال ما هو رد فعلك النفسي تجاه نقطة ضعفك أغلب الشباب الحلو اللي زيكم كده رد فعله النفسي تجاه نقطة ضعفه غالبا بيبقى فيها استسلام يعني إيه واحد مثلا خجول بقاله عشرين سنة مستسلم إنه خجول مش بيحاول حتى ينحرر روحه شوية ويعني خلاص نصيبنا كده هو مستسلم مع انها نقطة الحقيقة كانت ممكن تتعدل شوية في واحد خواف ما حاولش يتعامل مع دي في واحد بقول لكم عنده صغر نفس استسلام ده رد فعل نفسي ده غير تعليم الكتاب في رد فعل عكسي بقى التحدي في واحد وانس شخص نفسه شاف نقطة ضعفه عنده بقى نفسية التشالنجر يعني لا أنا مش هسكت لها بقى لا أنا هقاوم طبعا ده أنا هقاوم في واحد بقى الموضوع بيكبر منه مش بس شايف نقطة ضعفه لا ده الموضوع بيسحب على كل حاجة بما إني خجول إذا أنا فاشل إيه يا عم طب خجول ماشي لكن ده لا يعني إنك فاشل خالص فتقلب معاه بيأس خالص بقى مش نفس النقطة بس لا دي سحبت على كل حاجة فما بقاش شايف في نفسه ولا حاجة عدلة ساعات نقطة الضعف يكون رد فعلك انك دايما خايف منها دايما خايف الناس تقفشك في حتة الضعف اللي عندك والناس ما حدش مركز معاك انت اللي مركز مع روحك ساعات نقطة الضعف يبقى رد فعلك ليها انك دايما جاهز بفكرة التبرير والاعذار عاوز دايما تقول للناس اصله اصل عاوز تبرر هو ما حدش اتهمك اساسا ما حدش اتهمك بس انت عاوز تقول لكل الناس على فكرة انا اهلي هم اللي تعبوني انا انا كويس بس هم اللي ما ربونيش او يعني هم اللي وحشين او البلد وحشة او ال... هو انت ليه بتعمل كده انت واقف في نفسية المهزوز اللي دايما بتدور على تبرير وعذر في الوقت اللي محدش اساسا بيشاور على غلطك ولا بيتهمك الحقيقة كل ده بينصب في الكلمة اللي هي الموضة الجديدة دي اللي اسمها صغر النفس إن الواحد لما بيركز في نقطة ضعفه غالبا بتهز ثقته في نفسه بتخليه حاسس إنه أنا أقل واحد أنا ما ينفعش وفيكم ناس على فكرة أو كلكم بتنجزوا وبتخدموا حلو قوي ومفيش يوم بيعدي عليا مفيش واحد يجي يقول لي أنا الظهر مش نافع فأنا موريش شغل غير إن أنا أعمل أقول له لا يا أخويا نافع شجعوا صغار النفوس ما انا بعملها مع نفسي فمش مستغربها يعني كأن الواحد ما عادش شايف في نفسه غير النقطة دي بس قديس بولس عرف يتخطى الشوكة وكمل وكان شايف في نفسه أنا ربنا مديني نعمة أنا أولادي بيحبوني أنا بصلي أنا حتى لو مسجون من السجن بعمل شغل ولو عناية ضعيفة خلاص مش في إيدي أصلحها لكن ما بقاش واقف طول الوقت يتحسر أصل عناية ضعيفة لا خلاص هي نقطة من مية يعني أوكي لما ربنا يريد يشفيني يشفيني لكن أنا مش هقف عند دي هل أنت ليك دور حقيقي تجاه نقطة ضعفك هنا لازم نسأل سؤال قبلها لازم تميز نقطة الضعف القابلة للتغيير ونقطة الضعف اللي مش في إيدك تغير زكى قصير مش في إيده يغير لكن زكى بخيل في إيده يغير فاهمين الفرق؟ في نقطة في زكى مش هتتغير مش هينطق يعني عاوز معجزة صعبة قوي عشان يطول إنما في تغيير أسهل إنه ما يبقاش بخيل وهو ده اللي عمله زكى زكى لما قابل المسيح غلب نقطة الضعف القابلة للتغيير طلع فلوسه قاوح مع طبعه كان دايما ياخد طلع نص فلوسه للفقراء والنص التاني هيرجع الرشاوي غلب نقطة الضعف القابلة للتغيير قد تكون مريض والمرض مش هيخف أوكي لكن فيك حتة فيك إدانة لا دي لازم تخف فيك خوف ده لازم يخف فيك كسل ده لازم يخف إذا كان المرض مش هيخف لأنه غصب عنك في عطل معين مش هتقدر أنت تعمل فيه حاجة ده اللي بيقول عليه المسيح تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمل لكن في عيوب أخرى وضعفات أخرى لازم تعرفها لأن دي لازم تخف لأن هي دي اللي هتقويك ودي اللي هتنعكس على الكنيسة في الآخر بقوة أخرى عموما أغلب نقاط الضعف هي عادات اكتسبناها وقابلة للتغيير عموما كده أغلب نقاط الضعف هي عادات اكتسبناها زي واحد مثلا بيقاطع كتير هي عادة مش كويسة بس دي قابلة للتغيير تمرن نفسك لغاية ما تقاطعش تستنى لما اللي قدامك يخلص كلام في واحد بطبعه مندفع أوكي. ده طبع ممكن يتغير وتبقى متروي وعاقل في واحد العكس متردد قوي وماله قابلة للتغيير ممكن تغلب التردد وتبقى decision maker وتبقى راجل يعني قد القرار إذا في حاجات كتيرة قوي ممكن تتصلح اللي ما يتصلحش هو اللي انت بتقول له يا رب اشتغل بي على كده لكن اللي يتصلح ربنا بيقول لك مد ايدك معايا عشان نصلحك ونصلح الدنيا بيك هنا بقى مثلا النهم الاكل كتير يعني الادانه سوء الظن الافتخار الكسل الادمان القلق الاندفاع البطء كل دي حاجات قابله للتعديل نقطة ضعف ينتج عنها خطايا وقابلة للتعديل أرجع تاني للقاعدة نقاط الضعف تظهر قوة الله بمعنى إيه كلكم بدون استثناء وعارفكم أغلبكم واحد واحد دقتوا إزاي تبقى وحش وربنا اشتغل بيك تبقى أنت شايف نفسك وحش قوي وفي نفس الأسبوع أو في نفس اليوم في ناس بتستفيد منك روحيا فتبقى انت مستغرب يعني ازاي حد ممكن يكون استفاد مني وانا في الحالة دي ده انت بتبص له كأنه احسن منك بس هو ده ربنا هي دي القاعدة اللي انت مش راضي تفهمها هي دي قوتي في الضعف تكمل لما تقتنع بيها هتعيش فرحان طول عمرك مش كسلان مش مستسلم لا هتفضل تقاوح بس عارف انه حتى لما تقف في لحظة مش عارف تغير في نفسك no no problem هو شغال وهيشتغل بيك على كده وهيقدر يطلع منك نتائج على كده وده أجمل ما في الفكر المسيحي أن ربنا لا يشتغل بالأقوياء يحب يشتغل بالضعفاء يحبش يشتغل بالحكماء يشتغل بالجهلاء يحبش يشتغل بالمشهورين يحب يشتغل بالنكرة بالمصدرة وغير الموجود نظامه كده ضعف الجسد لا يعني ضعف الإرادة سموا الحتة دي عندي ست في الخدمة ربنا يديها العمر سبعة وثمانين سنة ربنا يحميها بتنزل قرى على رجليها وهي وزنها 38 كيلو يعني ضعيفة جدا واقعد قال لها يا مدام فلان من فضلك خلي بالك انا بخاف عليها تتكسر انما ما بتونش هي جسدها ضعيف جدا إنما إرادتها حديدية تقول لي وأنا بدل عايشة لازم أختم حاجة إذا إحنا أجسادنا أقوى بس إرادتنا مش بنفس الدرجة فهمت الفكرة؟ قد يكون مش في إيدي أصلح جسدي بس في إيدي أصلح إرادتي وضحت المعنى اللي عاوز أوصله يجوز مش هعرف أخلي صحتي أحسن من كده بس أعرف أخلي إرادتي أحسن من كده ضعف التركيز لا يعني ضعف المحاولة في كتير الزهايمر زي حالاتي يعني المخ تركيزه ابتدى يقل وماله بس ده ما يلغيش انك تمسك الأجبية وتحاول تركز حتى لو طلعت بنص دماغ كويس عند ربنا ديك بتحاول لكن مش تقول أصلي مش بركز مش هصلي مزامير لا ضعف الإمكانيات ليس ضعف الأفكار يجوز إمكانياتك محدودة بس الأفكار مش محدودة شفنا في الفيديو اللي فات إزاي الشاب اللي ما عندوش إمكانيات بفكرة عرف يسعد أخته ومبارح شفنا بفكرة عرف ينظف الشارع وينظف المجتمع إذا قد تكون إمكانياتك ضعيفة لكن أفكارك مش ضعيفة أنا بحب الشعار ده تشوه الوجه لا يمنع الابتسامة فاهمين المعنى؟ تشوه الوجه قد يكون ليس له علاج لكن الابتسامة ده قرار شخصي فأنت ممكن تبتسم حتى لو مشوه والابتسامة هتوصل للناس من وراء هذا الوجه المشوه فهتبقى بتسعد نفسك وبتسعد الناس أما التشوه اللي مش في إيدك ما تحطوش في دماغك ما تركزش عليه مش قضيتك لكن الابتسامة قرارك أقول بقى 1 2 3 روشتة كده إزاي نتعامل مع نقاط الضعف أنا تاني بقول عشان الكنيسة ترجع قوية لازم إحنا نبقى أقوياء إحنا مش أقوياء بنفسنا إحنا أقوياء بالمبدأ الكتابي قوتي في الضعف تكمل أول مفتاح للتعامل مع نقطة ضعفك اعرفها كويس افهم نقطة ضعفك كويس ما تغمضش عينك من فضلك حاول تكتشفها أقول لك طريقة سهلة أوي تعرف بيها نقطة ضعفك دور على اتنين قالوا لك في أسبوع واحد صفة وحشة فيك غالبا مراتك أو أخوك أو زميلك في الخدمة وتكرر نفس التوبيخ مرتين في أسبوع دي أهم نقطة ضعف مش محتاج تقرأ فيها كتب يعني إيه لو واحد مثلا قال لك هو أنت بقيت عصبي ليه بررت نفسك وطلعت نفسك ملاك من السماء ماشي في الشغل بعدها بساعتين قالوا لك هو أنت بقيت عصبي ليه محتاجة تفهم خلاص بقى إذا نقطة الضعف لازم تعرفها لازم تفهمها وطبعا ما تاخدش العصبية العصبية مش نقطة الضعف هي ايه اللي وراها في حاجة قبلها هو انت عصبي عشان الفلوس شغلاك زيادة ولا عشان ما بتنامش كويس ولا عشان متغاظ من حد ولا عشان ما بتصليش ولا ما تشوف بقى اقعد كده نخور لغاية ما تعرف هي ايه المشكلة بالظبط لكن لازم تعرف ايه النقطة الميجر ودي في الاعترافات على فكرة لازم تبقى أول نقطة تقولها هي دي النقطة اللي شغلاك ده المرض الأساسي مفيش مريض بيروح للدكتور يقول له ازيك يا دكتور ازيك يعني وبعدين يعني لازم بيدخل بشكوى الأول حتى في الطب يسموه كانوا زمان معرفش دلوقتي بيقولوا عليه ايه تشيف كومبلين يعني العرض أو الشكوى الأساسية أنت رايح بمغص هيسألك على ودانك وعلى عينيك وعلى دماغك ماشي بس أنت رايح الأول بمغص مثلا ما ينفعش تأجل الكلام فيه في الآخر أنت دي مشكلتك اعرفها كويس اعرفها من شكوى الناس اعرفها من مراجعة النفس اعرفها من تكرار الخطأ اعرفها من القراية والإرشاد أول حاجة لازم تعرف نقطة ضعفك احنا فنانين في تشخيص نقاط ضعف اللي حوالينا وفاشلين في تشخيص نقطة ضعفنا لو أنا سألتك عن أي شخص تعرفه مش هتفكر هتشركهولي في جملة هتعرف تقولي على طول عيوبه طب وما مش عارف تشوف عيوبك ليه يبقى واضح ان احنا في حتة مش صعب اكتشافها هو ان انا اعرف طب انا منظري في عينين الناس ايه اوكي ولازم ما اقعدش اكابر لا هصدق شويه انه فعلا هما معاهم حق في دي تاني نقطه تمسك بالنعمه خلي بالكم الخبطه الاولى اول ما بتشوف نقطه ضعفك مجسمه قلنا ردود الفعل النفسيه الاولانيه بتتخض بتتضايق بتستسلم بتدور على عذر بتبرر نفسك بتيأس بتقرف ويت لا خلينا عاقلين بقى ما احنا مع نقطة الضعف في اسمها ايه قوتي قوتي في الضعف امسك بقى يا رب طب انا في عيب بس انت ابويا انت المسؤول انت كبيري انا اوكي شفت العيب عرفت المصيبة وبعدين انت امسك على طول في النعمة يعني ايه ركز على دور الله مش دورك ده اللي يحميك من انك تتزحلق في اليأس والإحباط والصغر النفس والمقارنة البطالة والكلام الوحش ده من هنا يا جماعة لما الواحد بيفهم نقطة ضعفه بيحطها في صلاته دايما يا رب ساعدني أحب الناس لو أنا مش بحبهم ساعدني أطول بالي لو أنا مستعجل ساعدني أسمع كويس لو أنا مش بسمع ساعدني أصلي بأمانة لو أنا كسول يا رب ساعدني أبص أشوف الميزة مش العيب لو أنا عيني ما بتشوفش غير العيوب خلاص أنت عرفت بقى حطها في الصلاة دي النعمة بقى تأكد أن نعمة ربنا جاهزة تشتغل بس بالطلب هي دي بقى اطلبوا ها تجدوا اسألوا تعطوا اقرعوا وكل من يسأل يأخذ أصل أنت بتطلب شفاء انت مش بتطلب حاجة وحشة انت بتطلب قوة الله وهو محبب عليه يديها لك فبعد ما تكتشف نقطة ضعفك لا تضطرب لا تنزعج الموضوع بسيط جدا معانا دكتور شاطر مفيش حالة بتعقد معاه هتجري عليه تقول له ها شوف لك حل حاضر الحل موجود مع نفس فكرة النعمة دي اختني بكلمة الله يبقى اطلب وامسك في الإنجيل كلمة الله حية فعالة أمضى من كل سيف خارقة خارقة يعني إيه؟ هتصور أن الطبع ده اتغرس فيك من عمرك من طفولتك طبع رديء أنك أناني أنك بتخاف على القرش زيادة وتفر خارقة دي خارقة دي زي الليزر كده هتدخل كلمة ربنا تخلع العيب ده من جوه من قلبك من أربعين سنة هتشيله ده شغل ربنا ده فتلاقي واحد فعلا بيتبدل في طبعه اه بس عاوزه صلاه وعاوزه انجيل هنا واظب على المسبح واظب على التوبه والتناول لان هي دي مفاتيح النعمه النعمه بتدلق عليك من خلال الصلاه والانجيل واب الاعتراف والمسبح اربع كلمات مهمين صلي مزامير صلاه يسوع تسبحها اقرا اسمع احفظ ذاكر اعترف بانتظام اتناول كتير النعمة هنا بتقعد تشتغل جواك بقى وتصنفر وتظبط وتصلح وتغير وتعمل كل المعجزات اللي ما تقدرش انت تعملها ثلاثة اقبل التحدي بمعنى ايه ما ينفعش تفضل ساكت على نفسك ومستسلم okay فيك عيب وانا في عيب بس خلاص انت عرفته ورفعته لربنا start بقى الايه ال challenge بقى تحدى نفسك بقى قلنا في الحاجات اللي انت عارف انها قابله للتغيير ودي كتير لازم تتحدى بزعل قوي او sorry بتنرفز ساعات ودي نقطه وحشه فيا لما حد يقول لي اصلي اتعودت او طبعي لما حد بيقول لي اتعودت او طبعي معرفش ليه في حاجه كده بتعفرت فخلي بالكم محدش يقول الكلمتين دول بالذات عشان اعصابي اول ما حد يقول لي اتعودت ببقى متغاظ منه ببقى عاوز اقول له طب ما تتعود ما تتعود تاني تعود بالمقلوب ايه اللي تعودت يعني او يقول لي طبعي طبعي طبعك يا ابو طبع ايه طبع يعني ما تبقى طبعك جديد ما تختلف الطبع هما المسيح جه ليه يعني مش عشان يغير الطبع فهنا اللي بيقول اتعودت او طبعي ده واحد مستسلم ده واحد شايف انه كما كان هكذا يكون من... لا تفهمها غلط مش كده طبعك يتغير وتعودك يتظبط مفيش أي مشكلة لأنه أستطيع كل شيء في المسيح يسوع الذي يقويني ركز على نقطة واحدة لمدة لا تقل عن ست شهور انت مش مجامل انا بدي امثله بس مش مجامل اكتشفت ان ده طبع او تعود طيب في ناس صعب عليها منك بدل المره مرات ايه رايك تركز لو ركزت اسبوع هتنجح اسبوع الاسبوع اللي بعده هتتمسح تاني احنا عاوزين نركز فتره طويله لغايه ما يحصل ايه تتبرمج برمجه جديده فتبقى مجامل بطبعك فهمتوا الفرق قلبت بقى خلاص فدي ما تجيش في شهر واتنين دي عاوزه على الاقل مقاوحه ست شهور لغايه ما تتظبط على كده انت بطبعك ناقد يعني بتقول للاعور اعمى في عينه مش ميزه طبعا عاوز تكتسب طبع التشجيع برضو مش عاوز ما تجيش في اسبوع واتنين تفضل مركز وتقاوح مع طبعك بعد ست شهور هتلاقي نفسك بتشجع وانت سايب ايدك من غير تركيز خلاص تعودت فهمتوا الفكرة يبقى دي طباع وعادات ونقاط ضعف قابلة للتعديل هي دي اللي المسيح بيتكلم فيها غيروا اللي عليكم الحتة التانية اللي ما تقدرش عليها خالص ربنا احنا قلنا كفيل بيها راقب نفسك وعدد مرات التفكير السلبي أو السقوط الفعلي بمعنى ايه لما بتبتدي تضيف طبع على طبعك أو تغير ضعف من ضعفاتك عارفين ليس أحد يذوق الجديد إلا ويقول العتيق أفضل في آية كده يعني إيه اللي بيدوق حاجة جديدة بيقول لك لا لا أنا بحب القديم الطبع القديم غلاب شوية معلش ده في الأول فابتدي أرصد على نفسك أنت مثلا قلت أنا لساني فالت لازم أظبطه كويس هتاخد فيها ست أشهر كويس هتركز أول شهر فلت 80% كان في الأول 100% في تحسن تاني شهر هيبقى ستين تالت شهر هيبقى خمسين فراقب نفسك وشوف بتقع قد ايه بتفكر ازاي الموضوع شغلك ولا راح من دماغك by time هتلاقي real change ارفض مبدا التجاهل او التبرير او الانكار يعني ايه اياك تقول مفيش مشكله لا في مشكله او اياك تقول اصل هم السبب مش هنتغير حاسب من دي يبقى دايما ما تبررش لنفسك والا مش هتتغير. أربعة ارفض اليأس. دايما لما الواحد بينوى يركز مع نفسه ويغير حتة الشيطان بيتعدل له. يحكوا مرة في البستان عن راهب تقي بسيط جدا. فالصبح بدري كده قام فلما قام كده من سريره اتعدل حس بخيال عمل كده. فبص له كده قال له مين بقى؟ فقال له الشيطان قال له ايه يعني قال له ما انا بصحى لما انت بتصحى بصحى معاك وبنام معاك فانا بصحي لك اول ما انت صحيت انا صحيت عشان نشتغل يعني عاوز اقول ايه اول ما انت هتصحى هيصحى لك ما انت كنت اساسا مسلم فكان هو نايم مش فارق معاه لانك انت ما كنتش بتحاول ساعة ما هتحاول هتلاقي انه في كثافة تكثيف للحرب زي واحد يطلع يقول بعد الاعتراف كنت بقى قلت لما يحصل ايه مش هغضب في اليوم ده يغضب 20 مرة ايوه لان الشيطان اتعدل ما تخافش ولا يهمك تضطربش ابدا ده ده عادي ده يؤكد لك انك هتمشي صح دي علامة كويسة ان هو حس انك انت هتاخدها جد هنا ان سقطت اقوم ما يهمكش خالص طبيعي جدا اي طفل عاوز يمشي لما بيحبي لما بيحاول يمشي بيقع بنسقف له وبنشجعه اي واحد بيسوق عجله لازم ركبه تتخرشم كذا مره عادي جدا وماله بس هيسوق بعد كده فده اللي هيحصل معاك وانت بتحاول احسب لانتصارك اكثر ما تحسب لسقوطك يعني اليوم اللي يعدي من غير الغلطه اياها سقف لروحك واليوم اللي يعدي واتدلقت معلش قول معلش ربنا رحمته واسعة هحاول تاني فتبقى دايما تفكيرك إيجابي احسب للانتصار اشكرك يا رب اني قعدت القعدة دي ومسكت نفسي وما وقعتش في الإدانة وإيه كانت على لساني كويس كويس في تقدم اهو خمسة تابع نفسك وقدم حسابك احنا قلنا اعرف النقطة اللي هتشتغل عليها اتنين تمسك بالنعمة ثلاثة اقبل التحدي أربعة ارفض اليأس خمسة تابع قدم حسابك مع نفسك مع ربنا يعني ومع أب اعترافك جميل انك انت لو مركز في علاج نفسك يعني انت لما بتبقى سخن مش بتجيب الترمومتر كل شوية تشوف السخونة نزلت ولا لا اللي عنده ضغط ده مش بيستخدم جهاز الضغط كل شوية اللي عنده سكر مش بيقيس طب اللي عنده غضب ما بيقيسش ليه واللي عنده إدانة واللي عنده يأس واللي عنده حزن رديء واللي عنده مش ده كلام يخوف ده ما دي أمراض دي يبقى هنا عاوزة متابعة عاوزة متابعة دقيقة لأن المتابعة هي اللي هتظبط بعد كده اقرأ واسمع في نفس الاتجاه يعني مثلا عندك غضب هات كتاب الغضب بتاع سيدنا البابا شنودة أو كتاب الهدوء واقعد ذاكر عندك أفكار كتيرة وحشة هات كتاب النقاوة واشتغل يبقى أنت كمان بتشحن ذهنك في نفس الاتجاه بتملى دماغك عشان تغلب طبعك وتغلب نفسك ارجع بانتظام لأب اعترافك قدم توبة في كل مرة تضعف عارفين لما الشيطان بيكتشف انه كل ما بيوقعك بتسخن عليه وبتصلي اكتر يبطل يوقعك تاني الجملة دي لما الشيطان بيكتشف ان كل ما بيزحلقك تقول له طيب تضاعف صلواتك بيختشي بيبعد عن وشك ليه لانه بيكره الصلاة فهو احسن له انك ما تصليش ولا يوقعك فاهمين انت هتصلي كده كده لكن انا اقصد ايه اقع وقول طب هستغل الوقعة وهصلي هعمل مطنيات اكتر هقول مزامير اكتر خلاص هتلاقي نفسك مرة في مرة هتبطل تقع لان هو عارف انه ما يقدرش على الحتة دي اخيرا اختبر عمل الله معك وفيك يعني ايه تذوق التغير enjoy the change تغيير الطبع متعة يا جماعة لما تحس ان في حتة فيك اتغيرت انت مستمتع ليه لانك شايف ان ربنا بيشتغل جوه بيشتغل على طبعك بيقولوا لك انت كنت كان كنت كشري بقيت بشوش ايه ده معجزة صحيح انت كنت بتخاف على القرش دلوقتي بقيت سخي طبعا معجزة مش حاجة عادية ابدا انت كنت كسول بقيت نشيط ما دي حاجات لا تقل عن المعجزات بس انت مشارك فيها بدور وربنا طبعا بالدور الاكبر فدوق نعمة ربنا اللي بتشتغل بيك رغم سقطاتك وضعفاتك وبص حواليك عشان تشوف ايد ربنا ساعات الواحد يبص على نفسه زيادة فما بيشوفش غير الهم وغير النقص وغير الضعف بص ان ربنا شغال يعني ايه في ناس ساعات تبص دايما نظرة سلبية كده لا هي الخدمة بتمشي وبتكبر ونعمة ربنا شغالة واحنا على قدنا كلنا كسر والحمد لله بس برضه شغال اختبر عمل الله وانظر داخلك ايضا لترى نعمة الله يعني ربنا شغال من بره وشغال من جوه بيظبطك من جوه وبيظبط الدنيا حواليك من بره دي شغلته فلو انت مفتح عينيك صح هتلاقي نفسك هو انت ما وراكش غيري زي اغسطينوس مره قال له كده قال, قال له اكتشفت وكأن في الكون كله ما فيش غيري تحبني وكأنه لا يوجد غيري انت مركز معايا قوي يا رب هو فعلا ربنا بيعمل معانا كده كل الظروف اللي حواليك بتشتغل ليك وكل اللي بيحصل جواك بيشتغل ليك اذا احنا مش هنخاف من نقطة الضعف هنكتشفها هنتحداها هنراقبها هن... هن... هنتمسك بالنعمة هنعمل reporting او هنبقى accountable لحد وفي الاخر هندوق نعمة ربنا لإلهنا كل مجد وكرامة